قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين مود المصري
ألقوه في الجب يا ظلمة القلب كذب على الذئب دمع من الأوهام دمع من الأوهام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع يوسف الأحلام يوسف الأحلام قصة سيدنا يوسف سميناها يوسف الأحلام كما قلنا في أول كل حلقة آه والنهاردة الحلقة رقم ستة وعدى ست أيام من رمضان ربنا يا رب يجمعنا وإياكم في كل رمضان إن شاء الله ثم يجمعنا في الآخرة مع سيد الأنام صلى الله عليه وسلم آه في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه آه قلنا يوسف الأحلام لأني بحلم إن كل شاب من شباب المسلمين يكون في عفة سيدنا يوسف وقلت إني بحلم إن كل المسلمين يكونوا في رحمة ولين وعفو سيدنا يوسف عليه السلام وقلت عشان بحلم إن ربنا يمكن للأمة زي ما مكن لسيدنا يوسف عليه السلام تعال نعيش مع الآية رقم ستة وكذلك يجدب ده لسه كلام سيدنا يعقوب يعني هو قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا طبعا أمره إنه يكتم هذه النعمة علشان إخواته ما يحسدوهوش وفي نفس الوقت كان سيدنا يعقوب زي ما قلت لكم في الحلقة اللي فاتت كان خايف جدا على قلب أولاده ما هم برضه أولاده يا جماعة إحنا يعني إحنا بنتكلم عن أعداء دول أولاده برضه خايف عليهم أه بيحب سيدنا يوسف زيادة شوية والحب ده لا يلام عليه لأن أي إنسان في الدنيا لا يملك قلبه انت ما تقدرش قلبك ده مش بتحركه بالريموت كنترول احب ابني دوت بدرجه 50% وابني ده ب 70% وابني ده 100% وابني ده اكرهه تماما ما دي مساله مش بتاعتك دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى فسيدنا يعقوب برضه خايف على قلب اولاده اللي هم لما يعرفوا ان اخوهم هيبقى نبي وهيبقى ليه مركز عالي وهيبقى يعني يعني آه، آه، صاحب آه، صيت وجاه و و ممكن يحقدوا عليه ويحسدوه وما يسكتوش على كده وما يكتفوش بمجرد الحسد والحقد لا ويدبروا له المكائد وده اللي كان متخيله سيدنا يعقوب وكان خايف عليه جدا جدا من الموضوع ده بالذات يجي بعد كده و- وبيطمنه بقى لان خد بالك من حاجه هو لما قالوا لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين لان كل كيد وكل حسد وكل حقد وكل مصيبه في الدنيا وراها شيطان يعني لان النبي عليه السلام لما خط خطا وقال هذا سبيل الله مستقيما ثم خط خطوطا وقال وتلك السبل ما من سبيل منها الا عليه شيطان يدعو اليه شيطان يدعو الى الحسد شيطان يدعو للحقد شيطان يدعو للمؤامرات لتدبير آه، المشاكل ل- للإيقاع بين الزوجين للزنا للخمر ل- لكذا لكذا وهكذا شيطان وراه إن الشيطان للإنسان عدو مبين فلقى سيدنا يوسف ابتدى يقلق واجب الاب هنا انه لازم يطمن ابنه يعني انا قلقتك شويتين وحسستك ان اخواتك ممكن يعني يحسدوك ويحقدوا عليك ويكيدوا ليك اطمن يا ابني بقى شوف بقى وظيفه الاب بقى الحنين العاقل يقوم يقول له ايه وكذلك يجتبيك ربك ايه علاقه وكذلك باللي فات ده كله كانه بيحول له تحويله بمعدل 360 درجه عشان يقول له يعني انسى اللي انا قلت لك ده كله وايه و- ويعني مش انساه يعني تهمله لا يعني ايه يعني ما تقلقش من اللي فات ده كله واطمن بقى على الحته اللي جايه ديت وكذلك يشتبه يعني ايه وكذلك يعني زي ما ربنا خلاك تشوف الرؤيه الجميله ديت اللي هتتحقق ان شاء الله وكذلك يجتبيك يعني يصطفيك يختارك وكذلك يجتبيك ربك ويعلم يختارك للنبوه ويعلمك من تاويل الاحاديث لان سيدنا يعقوب كان عنده علم تاويل الرؤى فيوسف كمان هيورث منه علم تاويل الرؤى ويعلمك من تاويل الاحاديث وقعد يذكره بقى بنعم ربنا عليه وعلى آبائه وأجداده ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم ربنا عليم بمن يستحق المنزلة اللي اداها لك ديت يا يوسف وحكيم جدا في توزيع نعمه على العباد عشان كده بقول لك ان الحاسد والحاقد بيتهم ربنا في حكمته بيتهم ربنا في قضائه بيتهم ربنا في عدله سبحانه وتعالى يعني فشوف بقى مدى حكمة سيدنا يعقوب عليه السلام انه بيطمن ابنه وبيريحه تماما انا قلت لك الحته اللي تخوف لكن هقول لك الحته برضو اللي تطمنك الحته الحلوه بقى اللي عايزين نطلع منها من الايه ديت سيدنا يعقوب بيقول له وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث وراح حول تحويلة برضه تالتة ب 360 درجة وبدأ يذكره بنعم ربنا عليه وعلى آبائه وأ- وأجداده ليه؟ عشان احنا ناخد درس ان انت من وقت للتاني تاخد ولادك وتقعد معاهم وقول لهم تعالوا يا حبايبي تعالوا اقول لكم نعم ربي عليا عمرك جلست مع اولادك او عمرك جلست مع اولادك وقلت لهم تعالوا يا حبايبي ده انا كنت فقير وما كنتش لاقي وكنت انا وامكم ديت والله العظيم كنا بنبات من غير عشاء والحمد لله ربنا اكرمنا ووسع علينا يا حبايبي واغدق علينا النعم دي كلها شفت فضل ربنا علينا قد ايه يا حبايبي والله يا حبايبي انا كنت واخد دبلوم تجاره وربنا اكرمني ويسر لي وكملت دراستي وخدت ماجستير ودكتوراه و و لحد ما الحمد لله بقيت منصبي عالي وكل ده من فضل ربي سبحانه وتعالى حبايبي انا ما كنتش بخلف لمده 13 سنه وربنا اكرمني وجيت الحمد لله بفضل ربي اقعد كلم ولادك عن نعم ربنا عليك ذكرهم بنعم ربنا عليك وعليهم عشان الاولاد يطلعوا عندهم كده حب لله يشكروا ربنا ويحمدوه ويزدادوا حبا لله يوما بعد يوم والشكر مش بال... مش كلمه كده اخويا وحبيبي مش كلمه تقولها وخلاص الشكر ثلاث انواع زي ما قلناها قبل كده شكر باللسان شكر بالقلب الاول شكر باللسان شكر بالجوارح والاركان شكر بالقلب ازاي شكر بالقلب ان انا لما تجيني نعمه اخويا وحبيبي ابقى عارف ان دي نعمه يعني انا معترف انها نعمه ان في بعض الناس بتجيلهم النعمه وبيعتقد ان هي نقمه وهي نعمه يعني واحد ربنا رزقه بزوجه والزوجه دي نعمه وزوجة تكون طيبة وطيعة وبنت حلال وست بيت وهو مش شايفها كويسة لأنه شايف واحدة أجمل منها ودي مصيبة عدم غض البصر إنه ما يشوفش زوجته جميلة أبدا إنه أي واحدة حتى لو كانت أقل من زوجته هو شايفها أجمل من زوجته لأن الشيطان بيزينها له عياذا بالله واخد بالك سبحان الله ف- فهو مش شايفها نعمه مع ان هي نعمه يبقى شكر القلب ان انت ترى ان النعمه دي نعمه وانك ترى ان النعمه دي تستوجب عليك الشكر وان الشكر ده لابد ان يكون لله سبحانه وتعالى ان انت تشكر ربنا وتحس فعلا ان ربنا هو اللي انعم عليك بهذه النعم من فضل الله سبحانه وتعالى الشكر الثاني شكر باللسان واما بنعمه ربك فحدث اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي الله ده حديث النبي رواه مسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ده شكر اللسان شكر بالجوارح والأركان اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فعمل داود شكرا والمقصود بآل داود هو داود نفسه يعني زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي موسى الأشعري لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود والذي كان صوته حسنا هو داود عليه السلام نفسه عليه السلام شوف خد بالك بقى فعمل داود شكرا فصام احسن الصيام وقام احسن القيام بشهاده سيد الانام صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين احب الصيام الى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما واحب القيام الى الله قيام داود كان يقوم نصف كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه شكر انك تجمع ولادك وتقعد كده تقول لهم نعم رب علي ربنا اكرمني وانعم علي و علم اولادك طب سؤال صغير هو سيدنا يعقوب عرف منين اصل الرؤى يعني ايه رؤيا يعني ان ان سيدنا يوسف شاف آه، احد عشر كوكبا والشمس والقمر راهم لا- له ساجدين طب ماشي يعني يعني معنى كده ابوه وامه واخواته هيسجدوا له لكن عرف منين سيدنا يعقوب ان يوسف عليه السلام هيبقى نبي حاجه من الاثنين اما من خلال الوحي ما تنساش ان يعقوب عليه السلام نبي اصلا ف- فبيوحى اليه اما علم ذلك من خلال الوحي او من خلال تاويل الرؤى العلم اللي ربنا اداهوله لانه ش- يوسف عليه السلام شاف رؤيا ايه شاف رؤيا ان ال- ال- اخواته يسجدوا له وابوه وامه يسجدوا له وهل يصح ان نبي يسجد لواحد اقل منه رتبه لا فعلم من ذلك ان يوسف نفسه يبقى نبي واخد بالك يعني ايه المساله واضحه جدا جدا يعني ان نبي هيسجد لنبي سجود تحيه وليس سجود عباده ايه الدرس المستفاد من الحته ديت من الايه ديت وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث الى اخر الايه ايه الدروس اللي ممكن نستفيدها درسين في عجاله سريعه كده بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم اول حاجه ان الله عز وجل يصطفي من يشاء مش انت بقى اللي هتنقي ومش انت اللي هتقترح على ربنا وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير ربنا يخلق ما يشاء ويختار ربنا خلق البلاد والكون ده كله واختار أفضل بقاع الأرض مكة والمدينة ربنا سبحانه وتعالى اختار الأنبياء واصطفاهم من العالمين ثم اصطفى منهم أولي العزم الخمسة نوح إبراهيم موسى عيسى محمد عليهم الصلاة والسلام ثم اصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمدا صلى الله عليه وسلم ثم اصطفى من الخليلين سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يبقى وربك يخلق ما يشاء وإيه؟ ويختار انت اخويا وحبيبي انت اي وانت اختي الفاضله احمدوا ربنا ان ربنا خلقكم بشر وما خلقكمش جماد او نبات او غير ذلك صح كده خلقكم بشر ومش كده وبس واصطفاكم من البشر وخلاكم مسلمين في ستة مليار ونص عايشين على وجه الأرض منهم مليار وتلتمية مليون مسلم والباقي كله أربعة أخماس أهل الأرض يكفرون بالله ربنا اختارك من الخمس الذي يعبد الله سبحانه وتعالى واضح ال- ال- المعنى الجميل ده فوق ده كله كان ممكن يخترق برضه مسلم ولكن مبتدع ما هو المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هم يا رسول الله قال الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي جميل قوي فربنا اختارك من بين من بين الكون ده كله عشان تكون بشر واختارك من ال- من بين- من البشر عشان تكون مسلم واختارك من بين المسلمين عشان تكون موحد ومن أهل السنة والجماعة واختارك من بين أهل السنة والجماعة حتى تكون آه، آه، مثلا داعية إلى الله سبحانه وتعالى وهكذا اصطفاء بعد اصطفاء بلاش ده كله عايزك تتذكر رحلة الكون ده كله كان ممكن تكون واحد من اللي هلكوا مع من هلك في طوفان سيدنا نوح صح ولا لا ما هو لما سيدنا نوح طلع على السفينة بقى هو ومن معه من المؤمنين ربنا سبحانه وتعالى ما جعلش لاي واحد من اللي كانوا معاه على السفينه ينجب ابدا وما انجب الا نوح يعني كل اللي على الارض كلهم من ذريه نوح عليه السلام فهو الاب الثاني بعد ادم واخد بالك المعنى الجميل ده كان ممكن تكون ممن هلكوا مع قوم عاد او قوم لوط او قوم شعيب او قوم صالح او قوم فرعون صح كده ربنا نجاك وحفظك لتنتقل من من من اصلاب الرجال المؤمنين إلى أرحام النساء المؤمنات حتى ولدت بين أبوين مسلمين أما يستحق ذلك أن تتوجه لله بالشكر سبحانه وتعالى سبحان الملك نعمة كبيرة قوي وربك يخلق ما يشاء ويختار ده أول درس الدرس الثاني يا أخويا وحبيبي الله لطيف بعباده آه والله لطيف بجد لطيف بعباده فعلا سبحانه وتعالى يوسف عليه السلام لما اخواته هياخدوه ويرموه في غيابة الجب كان عنده كام سنة يا جماعة 12 سنة الله ده ربنا رحيم 12 سنة كان شرب التوحيد من مين من أبوه سيدنا يعقوب طب لو كانوا خدوه ورموه في الجب في غيابة الجب وعنده ثلاث سنين وراح لقوم مشركين انت عارفين هو كان لما راح مصر ساعتها كان كل اللي موجودين ساعتها مشركين كانش فيهم ولا واحد موحد كان كان سيدنا يوسف مين اللي هيعلمه التوحيد؟ ولا واحد. كان هينشأ في بيئة شركية وكان هيعيش على الشرك وعلى الكفر وخلاص وانتهى كده سيدنا يوسف، لكن ربنا مقدر له ده يكون نبي. ما ينفعش يكون عايش آه، على الشرك، ما ينفعش أصلا يعيش على الشرك ولا لحظة واحدة في حياته. فمن رحمة ربنا ومن لطف ربنا في سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب إن سيدنا يوسف شرب التوحيد شرب التوحيد من سيدنا يعقوب ولما شرب التوحيد وبقى عنده 12 سنة حصلت المشكلة دي فظل يوسف على التوحيد بل ونشر التوحيد في أرض مصر وأسلم على يديه عدد كبير من الناس بفضل الله سبحانه وتعالى وتمنى هو الوفاة على الإسلام في آخر السورة قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين الله عشان كده أخويا حبيبي عايزك تتذكر ان ربنا سبحانه وتعالى بيلطف بيك في كل بلاء اه والله العظيم بيلطف بيك في كل بلاء لو جالك شويه انفلونزا قول الحمد لله ان ما جاليش مرض شديد لو عربيتك عملت حادثه لا، قول الحمد لله ان انا طلعت منها سليم لو لو لو ابنك مات قول الحمد لله ان مش كلهم ماتوا لو زوجتك آه، يعني حصل لها آه، مرض قول الحمد لله إن- انها ما ماتتش دايما كده احمد ربنا وتخيل المصيبه اللي اكبر واحمد ربنا ان هي لحد كده احمد ربنا ان ما كانتش المصيبه في دينك احمد ربنا انها كانت اهون من كده ان كانت ان ممكن انها ما كانتش اصعب من كده احمد ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا رزقك عليها الصبر والرضا احمد ربنا احمد ربنا دايما كده خلي عندك حسن ظن بالله وحمد لله سبحانه وتعالى وده بيفكرنا بعروه بن الزبير رضي الله عنه وارضاه لما جاله مرض الاكله هيتقطع رجليه يعمل ايه؟ الدكاتره بيقولوا له لابد ولازم من ان احنا نص... نقطع رجليك ان المرض بدا ينتشر في جسمه فنعمل ايه؟ قالوا نسقيك كاسا من المرقد نسقيك كاسا ايه؟ من المرقد حتى يذهب عقلك فقال لا والله لا اذهب عقلا منحنيه الله عز وجل ولكن انتظروا حتى اذا دخلت في الصلاه فابداوا في قطع رجلي بالمناشير ودخل في الصلاة شوف يا أخي الصلاة شوف الصلاة اللي ناس كتيرة النهاردة مفرطين فيها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة دخل في الصلاة سيدنا عروة وأول ما سجد بين يدي الله سبحانه وتعالى بدأوا في قطع رجليه بالمناشير فأغشي عليه يوما كاملا فلما أفاق قالوا أحسن الله عزاءك في رجلك وأحسن الله عزاءك في ابنك إيه اللي حصل؟ قالوا فقد رفسته دابة من دواب الخليفة فمات فما كان من عروة إلا أن رفع يديه إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء وقال اللهم لك الحمد إن كنت قد أخذت فكم أعطيت وإن كنت قد ابتليت فكم عافيت أعطيتني أربعة أبناء وأخذت ابنا واحدا وأعطيتني أربعة أطراف وأخذت طرفا واحدا فالحمد لله حتى ترضى والحمد لله إذا رضيت والحمد لله بعد الرضا فلعمرك ما مددت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي الله تعالوا نخش على الآية اللي بعدها الآية رقم سبعة لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين آيات عبر وعظات للسائلين عن أخبارهم دي ناخد منها دروس حلوة قوي ان يا جماعه الاصطفاء والاختيار ده ده مخ- ده- ده مختص ومخصوص بمشيئه الله مش بمزاجي ومزاجي والا خد بالك بالحاجه هو لما يعقوب عليه السلام قال ليوسف عليه السلام لما قال له إيه؟ وكذلك يشتبيك رب يشتبي على ايه؟ هو سيدنا يوسف يا جماعه عمل ايه؟ ده عنده 12 سنه يعني ايه اللي قدمه عشان يستحق ان ربنا يشتبيه ويصطفيه ويخلينا بيه؟ طب فكر فيها كده ولا حاجه ده لسه صبي صغير 12 سنه لكن الاصطفاء بمشيئه الله سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء وايه ويختار سبحانه وتعالى تاني حاجة ان اللي ربنا يريد بيه اي خير ما يحددش محدش في الدنيا يقدر ان هو يمنع عنه الخير واللي ربنا يريد بيه خير غير ذلك لا يستطيع احد ان يدفع عنه هذا الشر واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك فلن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأكلا- الأقلام وجفت الصحف رقم ثلاثة إن كيد الشيطان لا يأمن منه أحد حتى الأنبياء شوف قد ايه حتى الانبياء اه طبعا حتى الانبياء ممكن ي- يحصل لهم ايذاء او غير ذلك هو مش النبي عليه السلام سحر سحره لبيد بن الأعصم واخد بالك وإلى غير ذلك من, من الأشياء التي ممكن تحصل لكن الشيطان لا يتدخل أبدا ولا يجرؤ على الوحي المنزل على أي نبي يعني لا يمكن يحصل أنه إيه النبي عليه السلام لما سحر سحر سحر التخيل يخيل اليه انه فعل شيء ولم يفعله صلى الله عليه وسلم لكن هل يستطيع الشيطان ان يتدخل في الوحي او في القران او السنه لا يستطيع ابدا انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون سبحانه وتعالى عواقب الامور عواقب الصبر والعفو كلها خير وعواقب الشر والحسد كلها وخيمة وهنشوف إخوة يع... إخوة يوسف عليه السلام هيحصل لهم إيه خلال السنوات دي كلها ويوسف عليه السلام ربنا هيعزه وهيكرمه إزاي رغم الابتلاءات والمحن ورفع درجات الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام طب الآية بتقول إيه لقد كان في يوسف وأخوته آيات للسائلين مين هم السائلين مش أكيد خطر على بالك السؤال ده مين هم السائلين إن ربنا بيقول لقد كان في يوسف وأخوته آيات للسائلين مين هم السائلين اليهود جم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا محمد أخبرنا عن رجل كان بأرض الشام ضاع منه ابنه أو أخذ منه ابنه وبيع في مصر فبكى عليه حتى عمي كل أهل مكة ما يعرفوش وكل أهل الجزيرة ما يعرفوش طب يعرف إزاي من النبي عليه الصلاة والسلام فينزل الوحي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصة يوسف كاملة حتى يعرفها ويخبر اليهود بذلك فيعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله عز وجل ولكنهم مع ذلك وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا طب سؤال برضو يخطر على بالي وعلى بالك وعلى بالكم كلكم هم إخوة يوسف عليه السلام كانوا أنبياء ولا ما كانوش أنبياء الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة بيقول لك إن هم ما كانوش أنبياء ولا يوجد أي دليل يدل على أن هم كانوا أنبياء خد بالك والإمام القرطبي برضه بيقول ما كانوش أنبياء ولا يوجد دليل أن هم كانوا أنبياء وبعض أهل العلم قالوا إيه؟ قالوا لا يعني طب طب والإمام القرطبي كان وجهة نظره إيه؟ هو الإمام ابن كثير قال له إن الأنبياء معصومين أصلا من الكبائر واللي يفكر في قتل واحد ما القتل ده كبيرة من أكبر الكبائر كون إن هم يفكروا في قتل واحد وده مين ده اخوهم يعني فاهم ازاي ومين- وابن نبي هم عارفين ان ابوهم نبي وجدهم نبي وابو جدهم نبي فكون هم يفكروا في قتله ده لا- ده يستحيل ان هم يكونوا انبياء وبعضهم قال وده راي اخر واحنا بنذكر الرايين يعني بعضهم قال هم لما فكروا في القتل وفي العمايل دي كلها ما كانوش انبياء ثم بعد ذلك اوحي اليهم بعد ذلك واصبحوا انبياء بعدها والله اعلى واعلم سبحانه وتعالى تعالوا نبدا بقى نتعايش مع اول محنه يعيشها يوسف عليه السلام الايه رقم 8 اخوه يوسف بقى بيكلموا بيقولوا ايه اذ قالوا اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين يا خبر ابيض دي اول محنه هيعيشها سيدنا يوسف حسد الاخوه والحقد وهتبتدي بقى المكائد وهتبتدي المؤامرات وهيبتدوا يجتمعوا هم العشرة ويفكروا ازاي ان هم يبعدوا يوسف ده عليه السلام عن ابوه يعقوب عليه السلام علشان يخلو لهم الجو عشان يخلو لهم وجه ابيهم كما قالوا إذ قالوا ليوسف وأخوه الله هو يوسف وأخوه ولا أخوكم مش هو أخوكم برضو قال لك لا ما أصل هم العشرة من أم ويوسف وبنيامين أه من أم تانية فعشان كده قالوا إذ قالوا يوسف ليوسف إيه وأخوه أحب إلى أبينا منا والحال ونحن عصبة ده احنا اقوياء وكتار وكبار في السن كمان ونملك الضر والنفع ونقدر نجيب له ونساعده ونعينه و و و ودول آه، اتنين صغيرين معقولة يفضل اتنين صغيرين على عشرة كبار واقوياء وبيخدموه وبينفعوه وبيخلصوا له كل حاجاته وحياته كلها معقولة ونحن عصبة لا لا لا لا, لا. أبونا ما بيفكرش كويس إن أبانا لفي ضلال مبين يعني في خطأ وخروج عن الصواب خد بالك ما أرادوا ضلال الدين وإلا لو أرادوا إن هو إنسان ضال في الدين لكفروا لأنه نبي خد بالك ولكن أرادوا أنه في خطأ بين واضح بين إن هو يؤثر اتنين على عشرة وضحت كده يا جماعه لحسن تحسن تقول ايه ده هما بيقولوا انه لفي ضلال مبين يعني ابويا ابونا ضال بقى و- و- ويعني بعيد عن ال- عن ربنا وما يعرفش ربنا لا ده, ده لو ارادوا ذلك لكفروا من هنا بقى بدات رحله العقوق يا شباب يلي بهدلتوا اهاليكم وعذبتوا اهاليكم الحقوا الحقوا خدوا رضاهم عشان ربنا يكرمكم والله العظيم اي خير ممكن تجنيه في دنيتك انا اتكلم عن نفسي اي خير ربنا اكرمني بيه في دنيتي والله انما هو بفضل ربي اولا ثم بدعوه امي وابي ربنا يرحمها ويشفي والدي يعني سبحان الملك احرص احرص على ان انت تفوز بدعوه امك احرص على ان انت تفوز بدعوه ابوك خد رضاهم ربنا يكرمك كتير من الشباب النهارده بعاد تماما عن الام والاب مش بعاد وبس والكلام بقى صعب والاسلوب بقى صعب والاشاره بالايد بقت صعبه والنظره بقت اصعب والمعامله بقت غير طيبه والبنت تبقى واقفه بتتكلم مع صاحبتها وبنت امها تيجي تقول لها يا بنتي عملت شاي ل- ل- لصاحبتك تقول لها ادي بقى ال- هتشتغل لنا بقى مش عارف في ايه والكلمات والالفاظ الصعبه اللي جرحت في الاباء والامهات النهارده اكتر ناس اتظلموا على وجه الارض بدون مبالغه وبقولها وانا حاسس وعارف ومطلع على مشاكل الناس اكتر ناس اتظلموا النهارده في جيلنا ده وفي حياتنا ووقتنا ده الاباء والامهات والله اكتر ناس اتظلموا عشان كده يمكن لما جيت اتكلمت عن حق الوالدين اتكلمت في 8 9 حلقات على ما اذكر ما كانش ينفع حلقه واحده بل بالعكس انا عايز اتكلم فيها على طول ودايما اقول في كل حلقه اقول يعني حمله البر والوفاء لم ولن تنتهي ان انا عايز ليل ونهار امشي كده امسك ميكروفون وامشي اصرخ وسط الشباب والبنات اقول يا يا شباب ويا بنات امهاتكم وابائكم ارحموهم ارحموهم ارحموهم بعد التعب والكد وال... وال... وال... والذل اللي شافوه في عمرهم كله عشان انتوا تكبروا ومستنيين كلمه طيبه بس هم مش عايزين جزاء للي عملوه لان اللي عملوه ده ما ينفعش ما ينفعش حد يكافئهم عليه هتعمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. دي الحاله الوحيده اللي تقدر تقول فيها لابوك انا ند انا ند ليك. انك تلاقي ابوك عبد بيباع في الاسواق وتشتريه وتقول له يا والدي انت حر لوجه الله في الحاله ديت تبقى كفئته عمرك شفت اب عبد في زماننا معناها ايه معناها ان النبي بيقول لك مش هتكافئه ومش هتقدر انك إن انت تكافئ والدك يا شباب ويا بنات قبل ما تندموا احرصوا احرصوا بالله عليكم على ان انتوا ترضوا ابائكم وامهاتكم الوالد اوسط ابواب الجنه يبقى إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين أنا عايز أسأل سؤال هم العشرة دول كان عندهم حق ولا كانوا غلطانين ما يمكن كان عندهم حق ما تيجي نفكر كده ما يمكن فعلا سيدنا يعقوب كان بيعامل سيدنا يوسف أحسن منهم طبعا حاشا لله ده لا يمكن يحصل أبدا لأن سيدنا يعقوب نبي ونبي كريم لا يمكن ابدا يغلط غلطه زي كده ولا يمكن ان هو يظلم دولت على حساب دولت ابدا ده مش هيحصل ابدا امال ايه ربما يكون فعلا كان بيحب يوسف اكتر منهم ده شيء طبيعي عارف ليه يا اخويا وحبيبي ده لسه صغير انت لو عندك اربع اولاد واحد في الجامعه واحد في ثانوي واحد في اعدادي واحد عنده سنتين هتحب مين اكتر معلش يعني خليك صريح طبعا اللي عنده سنتين ليه لانه اللي محتاج هو اللي محتاج حب اكتر من الكبار ومعنى كده ان انت بتكره الكبار لا طبعا ما بك... دول حبايبي دول ولادي دول عشره عمري دول دول دول دول قصه كفاحي كلها ده هم دول عمري كله امال في ايه بالظبط الطفل الصغير بيحتاج رعايه اكتر وبيحتاج حنيه اكتر وبيحتاج رحمه اكتر علشان كده سيدنا يعقوب كان بيعطي اهتمام وحب زياده لسيدنا يوسف لانه ما زال طفل صغير فلا بد انه يعامل معامله تانية يعني معامله خاصه بالبلد كده ولذلك لما سئلت امراه من احب ابنائك اليك مين احب ابن ليكي قالت آه، طبعا انتوا حافظين الجمله الصغير حتى يكبر والمريض حتى يشفى والمسافر حتى يرجع تعال نز- نرجع تاني واحدة سألوها مين أحب ولادك إليكي قالت لهم إيه الصغير لحد ما يكبر هو أحب ابنائي إليه إيه لحد ما يكبر والمريض لازم معاملة خاصة يعني عندك خمس أولاد واحد منهم مريض لازم يكون ليه معاملة خاصة ده مريض يا جماعة فلا بد يكون ليه حنية خاصة وقعدات خاصة ومعاملة خاصة واهتمام خاص لأنه مريض والمريض حتى يشفى والمسافر حتى يرجع ان بيصعب على الام ان هي ان هي محرومه من ابنها والمسافر حتى يرجع يبقى المشكله ما كانتش في سيدنا يعقوب لا كانت المشكله في مين فيهم هم هم اللي جواهم حاجه مضايقاهم لان سيدنا يوسف يمكن عشان جميل جدا اوتي شطر الحسن وذكي جدا ولماح جدا فعشان كده كان بيلفت نظر ابوه يعقوب عليه السلام وفي نفس الوقت سيدنا يعقوب بيهتم بيه لان هو الصغير هو وبنيامين الاثنين اصغر من بعض يعني كان هم العشرة اتولدوا من ام وسيدنا يوسف اتولد بعد كده من ام تانية وبعديه بنيامين يعني بنيامين اصغر واحد واللي بعديه على طول يوسف فكان يبقى المشكله عند مين عند العشرة دولت اخواته هي المشكله عندهم ان هم قلبهم مليان حقد وحسد وغل من ناحيه يعقوب وبعدين هم عايزين يلاقوا مبرر علشان يفرغوا شحنه الحقد ديت في يوسف فمش لاقيين مبرر فقالوا اي حاجه قالوا خلاص يبقى هو احب الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين خلاص بقى لا ايه تعالوا بقى نفكر في قتل يوسف انت عارف زي ما بيكون واحد واحد بيحقد على واحد سامحني يعني فبيتلكك له فبيسلم عليه السلام عليكم فتن اهلا وعليكم السلام يعني ما فيش وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يعني مستخسرها فيا يعني انا حتى ما استحقش ان انت ويتلكك له اي تلكيكه ليه؟ لانه هو اصلا بيحقد عليه ولذلك المثل يقول لك ايه حبيبك يبلع لك الزلط او يمدو لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط عشان كده كانت المشكله فيهم هم في ان هم اللي بيحقدوا وبيحسدوا يوسف عليه السلام تعالوا نكمل قصه سيدنا يوسف والمحنه والمحن اللي تعرض لها عليه السلام ولكن ان شاء الله من بكره علشان الوقت جري والوقت الجميل دايما بيجري معاكم بحبكم في الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ألقوه في الجب يا ظلمة القلب كذب على الذئب دمع اولا اريد ان اقرر امرا هاما وهو باطلاعنا على هذا المستشفى بهرني هذا الجهد الموفق الذي يبذله هذا المستشفى وهذه الخدمات الجليله التي تقدم لابنائنا ومن اجل ذلك نريد ان نبحث ونريد ان ندعم البحث العلمي فيا ايها المسلمون في كل الارض ويا ايها الناس في كل الارض نتبرع للبحث العلمي نتبرع للمستشفى وليكن هذا التبرع من زكاه اموالنا يصح صدقه جاريه يصح ان يكون تعاونا على البر والتقوى المهم ان يؤدي كل منا دوره واتوجه الى الله العلي القدير ان يشمل ابناءنا واطفالنا بالشفاء العاجل
ألقوه في الجب يا ظلمة القلب كذب على الذئب دمع من الأوهام دمع من الأوهام يا محنة هبي للسجن والكرب حفظ من الرب تحلو